أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا نفسك تتوب ما انت عارف الدنيا واللي فيها وعارف احنا عايشين في ايه ليل نهار المعاصي والذنوب من كل ناحية يعني في بينك وبين ربنا ذنب خايف تقابله بيه في بينك وبين ربنا سد نفسك يتهد بتضعف قدام شهوات نفسك عشان كده بتغلبك على المعاصي من جواك ومن غير لف ولا دوران وبمنتهى الصراحة والوضوح مرتاح البال حاسس بطعم السعادة مفيش مرة حسيت انك مخنوق ومكتئب وقرفان من الدنيا وعايش الدنيا بالطول وبالعرض وهي متقضية وخلاص مفيش مرة حسيت انك عايز تعيط تترمي في صدر حنين تحط راسك عليه وتشعر بالامان والحنان واخداك الدنيا هيصة ولمة وحاسبها هي دي الجنة ويا عم عيش وتهنى علشان تسكت واخذ الضمير اللي جواك يا جماعة فين ربنا من حياتنا فين ربنا في حياتك بتفكر فيه قد ايه بيجي على بالك في اليوم كم مرة وبعدين احنا نشتكي ونقول الدنيا مالها وفي ايه وايه اللي بيحصل ده هو في ايه يا عم عشان كده عايز اسألك وجاوبني من جوه قلبك بلاش كلام اللسان ده بلاش الاجابة الفورية دي اللي ملهاش وزن في القلب بجد انا وانت احنا عايزين ربنا احنا بنحب ربنا ما نفسكش بقى ما نفسكش تتوب يا عم نفسي يبقى لازم يبقى من جواك الشعور ده ان يبقى نفسك تتمحي الصفحة السودة دي في حياتك نفسك تتغسل من اثر الذنوب والمعاصي نفسك تقابل ربنا مغفورا لك نفسك تعتق من النار نفسك تبقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة الخطوة دي مفيش حد مننا ما يحتاجهاش اللي بقاله 3 4 سنين يعرف سكة الدين اللي بقاله 10 سنين اللي النهاردة لسه بيفتح عينيه الصفحة دي الخطوة دي لازم يمر عليها كل شوية الخطوة دي اللي هي خطوة التوبة يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون دول مؤمنين هيتوبوا من ايه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي احس كده ان صدري قافل شوية انه ليغان على قلبي واني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم والليلة مئة مرة النبي بيستغفر من ايه يا عم النبي بيتوب من ايه يا عم ده قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عارف بيتوب من ايه دي مرتبة عالية قوي قوي دي انا بس بقولها دلوقتي في الاول عشان اقول ان كلنا كلنا كده محتاجين نجدد التوبة النبي صلى الله عليه وسلم بيتوب من ايه يقول لك النبي في زيادة مش كده الإيمان يزيد وينقص فالنبي كل يوم في زيادة وفعله صلى الله عليه وسلم أفضل ما يكون يعني مفيش وجه للتقصير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دايما يبقى فعل النبي هو الفاضل مفيش مفضول فين التقصير يقول لك لما يرتفع للدرجة دي يحس انه كان مقصر انه ما وصلهاش امبارح فوصلها النهاردة عالية قوي قوي دي فوق قوي قوي قوي دي خلينا احنا في الذنوب والمعاصي بس عشان نقول ان احنا كلنا كده محتاجين التوبة طب يعني ايه الاول التوبة ما هو عشان نفهم لحسن ممكن انت تبقى فاهم التوبة ان انت تقعد تقول ايه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا رب توب علينا الحمد لله كده تمام قوي قوي قوي قوي لا التوبة معناها اول حاجة انك تبقى نادم على اللي فات ماشي اللي فات ده نفسك يكون خلاص مات ندمان عليه بس مش راكن لما تيجي تفتكر الذنب الفلاني تقول دي كانت ايام والله ربنا ما ي... ولا يرجعها ايام ده انت تفتكرها تبقى كارهها وهنا تدوق حلاوة الايمان وان يكره ان يعود الى الكفر يعود بقى للصفحات السود اللي في حياته دي تاني كما يكره احدكم ان يقذف في النار ندمان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كده في الحديث الندم توبة يعني اصل التوبة دي في الندم ماشي يبقى اول حاجة يندم عليه على اللي فات والنهاردة بقى يعمل ايه يبقى عازم على التصحيح يبقى نفسه يغير نفسه يبقى العزم على عدم المعاودة مش عايز يرجع تاني للصفحة دي خالص ماشي وفي المستقبل عايز يصحح بقى الامور دي كلها ويستبدل السيئات اللي كان بيعملها بايه بحسنات اذا كان الامر يتعلق بحق من حقوق العباد يبقى ايه يردها يعني واحد كان ضحك عليه في قرشين يبقى عايز يرد هذه المظالم واحد هيقول لك الكلام ده تمام وزي الفل نتكلم بصراحة موضوع التوبة ده أصله يعني شائع وكل الناس بتتكلم فيه وأنا جربته مرة مرتين ثلاثة وبرضه دخلنا المود ده وسمعنا الكلمتين دول وقلنا خلاص هنتوب وخرجنا من الدرس وقلنا ماشي هنقفل وبعد كده رجعت تاني للذنوب فكبر يعني وايه وخلص الموضوع ده واقلب الصفحة دي وشوف لك حاجة تانية تقولها ايه التوبة ما سمعنا مليون مرة التوبة دي مش كده طيب اسمعها مني بس المرة دي وخد معايا نية من أول الكلام خد نية صادقة ويمكن لما تخلص ربنا سبحانه وتعالى يمتن عليك بتوبة صحيحة لحظة صدق المشكلة فين؟ المشكلة في الإخلاص والناس لما تقعد تقرأ في قصص التوبة والناس اللي ربنا فتح عليهم جت ازاي؟ البداية فتحت ازاي؟ لحظة صدق حقيقية بجد مر عليا أنا في واحد كان بيتعاطى مخدرات وحالته تعبانة أوي يعني فالمهم في مرة من المرات وهو بيعدي مسطول فجت العربية كانت هتدهسه فهو هم بيقوموه بقى يعني ده انت يعني لازم يعني كده تبقى طينة خالص كده راح مزعق وقعد يقول يا رب يا رب توب علي يا رب بقى توب علي يا رب بقى والله هو ده اللي حصل صبح الصبح الفجر كان معانا بيصلي هو بيحكي مراته قالت له انت رايح فين الصبح كده يبقى هيعدي هنا ولا هنا معروف يعني قال انا نازل اصلي الراجل يقول كلام غير ده المهم نزل فعلا واستمر على الكلام ده الخمس صلوات في المسجد لمدة أسبوع ومات لحظة صدق لحظة بجد تقول خلاص هقفلها المرة دي بجد لو كانت كده من صدق الله صدقه الله يستحيل أن تقبل على الله فيعرض الله عنك بس تروح له بكلك مش تبقى قاعد تبص وراك يعني انت ماشي وباصص برضه يعني مقلق لسه مشدود ناحية الذنب قول لي اه ضعيف ومش قادر لسه في الذنب جوايا مش عارف هقول لك تعمل ايه هقول لك تستعين على نفسك بايه بس ما يبقاش جواك محبة لشيء ربنا يبغضه فاهمني واحد تاني هيقول لك يا عم توبة ايه والكلام اللي انت قاعد بتتكلم اه التوبة دي شيء كبير قوي عظيم بس بصراحة يعني برضه من غير لف ولا ضرارا وانا هقول لك اللي جوايا انت ليه محسسني ان انا مقصر ومذنب وعاصي يا عم انا ما بعملش حاجه غلط ايه اللي انا بعمله في حياتي غلط لا بسرق ولا بزني ما بعملش حاجه غلط يبقى انا تمام يا عم بالراحه طيب اقول اول حاجه يا جماعه قلت ان التوبه وظيفه العمر ان احنا كلنا لازم نتوب ده حتى اهل الايمان اهل الجنه لما يدخلوا الجنه يبقوا عارفين ان الدعاء بيرفع بالاستغفار والتوبه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا تيجي ازاي دي دخلوا الجنة واغفر لنا يعني هم بيقولوا يا رب أتمم لنا نورنا ان احنا بقى نشوفك يا رب في الجنة يمكن مقصرين يا رب يبقى احنا مقصرين يا ابني ده انت في الجنة مقصرين في ايه هم عارفين ان تترفع ازاي دي عند ربنا بالتوبة بالاستغفار فاهمين اذا التوبة ايه وظيفة العمر تاني حاجة الانبياء دول مش معصومين تلاقي الانبياء كلهم وارد عنهم انهم ايه برضو كان بيتوبوا لربنا ويستغفروا ليه سيدنا آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سيدنا نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين سيدنا إبراهيم ربنا يوصفه ويقول إن إبراهيم لحليم أواه منيب منيب يعني كثير الرجوع إلي بيتوب ليا كتير سيدنا موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له سيدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يقول إني لأتوب إلى الله تعالى في اليوم سبعين مرة بعدين بلاش نضحك على بعض يعني يعني كلنا كلنا بنقول احنا اصحاب ذنوب ومعاصي فما تقعدش تقول لي بقى انا ما بعملش وانا يعني ما بعملش حاجه تقيله وما بعملش كذا يعني بتعمل ذنوب ولا ما بتعملش حكايه صغيره وكبيره دي بقى دي مشكله تانية لانك تنظر الى صغر الذنب ولا تنظر الى عظم من اذنبت في حقه بصيت على ان الذنب ده يعني دي كلمه يعني دي بصه يعني دي مش قوي يعني وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فاوعى تحقر من حاجه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يعطي لها بالا مش في دماغه يهوي بها في النار سبعين خريفا فانظر إلى عظم من أذنبت في حقه ولا تنظر إلى صغر الذنب طيب وهسألك هي ايه بقى الذنوب الكبيرة لحسن احنا النهاردة اليومين دول يقول لك انا بزني واسرق يعني هي دي الذنوب وبعد شوية لما الدنيا الناس تستمرئ يعني لما خلاص تتعود على ذنب معين يبقى خلاص يا عم انت مقفلها قوي كده ليه؟ الناس كلها بتعمل كده كل حاجة كده السلم بيبقى كده في الاول الاول تبقى هي مثلا خايفة تنزل بالشكل ده انها تنزل بالملابس دي لا لا لا دي الناس هتقول عليها ايه بعد كده كله بيلبس يبقى مفيش مشاكل ايه اللي خلاها حرام طالما الناس كلها اجتمعت على ده يبقى مفيش اي مشاكل هي دايما في الاول بتبقى كده مرة واحد قال لي الكلام ده مش شيخ والله انا ما عملتش حاجة ده انا حتى الزنا ما عملتهاش غير مرة واحدة والله كده ده مرة واحدة بس قال لي اه يعني بس مرة قبل الجواز يعني الحمد لله انا تمام ليه ما خلاص لانه قاعد في وسط الناس كلهم كده طبعا سير الشرفاء الحكاية دي بتيجي ازاي مثلا يروح يتفرج له على فيلم الفيلم قصته دايرة على ان البطل بيحب البطل والبطل بيعمل كذا مع البطلة ومفيش اي مشاكل وده تحت اسم الحب والغرام والهيام وطالما احنا الاتنين تمام وقلبنا لقلب بعض مفيش بقى ما تقولش ورقة ايه ورقة ما تكبرهاش يعني دي حاجة كبيرة قوي حاجة اسمها الحب فانت قاعد بتتفرج وقاعد تقول اه والله صح ما بيخرجش بقى يقول ده في زنا ايه زنا ما تقولش زنا ايه زنا بتكلم ايه الالفاظ بتاعتكم دي قول الفاظ تاني ده اسمه حب فبشويه بشويه الذنوب دي بتوصل لجوه قلبك وبتتعودها ومبيبقاش فيه مشاكل فهو النهارده تقول له يعني مصاحب اه بيتكلم اه وصلت لغايه فين لا يعني ما وصلناش للدرجه اللي انت بتقولها يعني بس يعني لا الحمد لله ما بعملش حاجه غلط كل ده مش غلط لا ده كله ده مش غلط الغلط ما يبقاش برضاها وب... لا لا لا دي قله ادب بقى انما يعني المساله لو كان كده مفيش مشاكل بعدين انا هصحح غلطتي لو كان في اي مشكله هصحح غلطتي المساله ماشيه كده يعني ايه طول الوقت هو دي ما بقتش اسمها ذنوب دي في حياه الناس ما بقتش اسمها ذنوب والا انت جاي تطهقني في عيشتي ولا ايه ده كله حاجه تقول لي النهارده ذنب ذنب ذنب ذنب مفيش حاجه صح خالص بنعملها طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث في الصحيحين زنا العين النظر زنا اللسان النطق يقول النفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه لما يسمي النظرة دي زنا لأنها تؤدي إليها ويبقى ذنبها عند ربنا بمقام زنا يا لو وقفت قدام ربنا واتكتب في صحيفة أعمالك زنا اليوم بعينه يبقى وشك عامل ايه قعد يتكلم شات وقعد يقول لها يتكتب زنى اليوم بلسانه وبايده بقى كيبورد عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم شدد في موضوع الاستخفاف بالمعاصي لانك لو استخفيت بالمعاصي معناها ان انت بتستخف بحاجة بتغضبه ما تزعلش مني معناها بتستخف بيه من وجه انا قلت انا مش بطهقك بس انا بقول لك بصراحة عشان احنا متفقين مفيش لف ولا دوران ولازم تبقى عارف كده انا هنا عشان بحبك والله الذي لا اله الا هو يمينا احاسب عنه احبك لانك تريد الله لان ما حدش غصبك ان انت تيجي وتقعد هنا الا ان انت عايز تسمع كلمة الخير فيبقى جواك نور وجواك خير وعشان كده انا بحبك لانك اخويا وعايز مصلحتك فمش عايز اخدعك مش عايز اقول لك كلام يريحك وابقى شايف الغلط بعينيا واقول ما اقولوش لحسن يزعل مني ويقول بعد كده يا عم مش هحضر له ده فاهمني فالعلاقة بيني وبينك لازم تبقى كده قلت النبي صلى الله عليه وسلم شدد في موضوع الاستخفاف بالمعاصي الحديث رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك النبي بقى بينصح مين بينصح زوجته حبيبته يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا يعني الحاجة اللي انت مش واخد بالك منها دي هتتحاسب عليها وفي مسند الإمام أحمد بإسناد الحسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب وراح من النبي صلى الله عليه وسلم مشبهها بإيه بقى بجماعة في الصحراء ده راح جايب عود وراح ده جايب عود وده راح جايب عود اجتمعوا على بعض لغاية ما ايه ولعت هي انت بتعمل كده ذنب من هنا مش واخد بالك ما عملتش حاجة وذنب من هنا وذنب من هنا وذنب من هنا وذنب من هنا لغاية ما اجتمعوا على بعض لغاية ما ولعت ومرة واحدة وتقول هو في ايه ما هو زي ما انا ايه اللي اتغير يعني ايه اللي خلاها كده ايه اللي خلاها سودة خالص كده مقفولة ليه الذنوب قاعدة بتتجمع بتتجمع بتتجمع بتتجمع لغاية مرة واحدة فتهلك صاحبها وروى الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا قال إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام في أرض العرب ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك هو بيخش عليك هم ليه ست بواب كده اول باب يروح داخل عليك في الشرك اذ قال الانسان يكفر فلما كفر قال اني بريء منك لا ما نفعتش معاك قعد يقول لك يا عم ربنا يعني انت مش حاسس اشمعنى انت يعني اشمعنى انت بالشكل ده ظلم لا لا اعوذ بالله اعوذ بالله ظلمني ايه بتاع ايه بس اه ساب حاجه كده تخدش من جواك صحيح يعني ما انا كنت طلعت انا في وسط ناس حلوين كده بدل اللي انا وسطهم دول ما كنتش انا مثلا طلعت ابقى ابويا مش عارف مين ولا امي مين ولا اخويا مين ولا حالي يبقى ايه بدل ما انا عايش يبتدي بقى كده يسخطك على قدر فيدخلك حته كده في الشركه تبتدي تبقى انت مش راضي عن ربنا من ناحيه ما نفعتش معاه في القصة دي يدخلك في البدع يخليك تقع في حاجات ما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعتش في القصة دي يخش عليك في الكبائر الموبقات عشان توقعك خالص الكبائر دي تخلي إيمانك في الحضيض تبتدي يخليك في الصغيرة دي حاجة بسيطة خالص وبعدين يكترها عشان تبقى كبيرة او خليك تحقرها فتبقى كبيرة ما نفعتش في دول كلهم يخليك الحاجة اللي انت بتعملها مباحة بتاكل بتشرب بتنام بتخرج يخليها لك اقل ما فيها اما تاخد فيها نية سيئة يا اما مفيش خالص عشان ما تاخدش عليها حسنات فالشيطان رضى ايه بقى ايه لكنه سيرضى منكم بدون ذلك اخر باب اللي هو الفاضل والمفضول انك النهاردة لو قعدت قعدة الذكر دي ولا مثلا تقرأ القرآن على حسب ممكن في وقت تبقى قرايه القرآن هي الأولى وممكن تبقى حضور العلم يبقى هو الأولى فاضل ومفضول حاجة أحسن والأحسن منها قال ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات وهي الموبقات يوم القيامة هي دي اللي تهلكه يوم القيامة انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ده والله رج قلبي النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم كان يخشى عذاب الله يخشى عذاب الله وقد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر شوف الحديث بيقول ايه الحديث رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الله يؤاخذني وعيسى بذنوبنا لعذبنا ولا يظلمنا شيئا ذنوبك ايه يا رسول الله هو النبي عمل ذنوب لو أن الله يؤاخذني وعيسى بذنوبنا لعذبنا ولا يظلمنا شيئا وأشار بالسبابة والتي تليها وفي رواية لو يؤاخذني الله وابن مريم بما جنت هاتان وأشار بالإبهام والتي تليها السبعين دول لعذبنا الله ثم لم يظلمنا شيئا شفت بقى قلب النبي الراضي عن أقدار ربنا انت بقى لو حصل لك اي حاجة تقعد تقول ليه يا رب عملت ايه يا رب في عيشتي وانت كلك على بعضك واقع في مشاكل وفي ذنوب وفي معاصي لكن ساعة ما يحصل لك بلاء تبتدي تتسخط على قدر الله النبي بيقول ولا يظلمنا شيئا بعدين خليك حلو بقى اصل طول ما هنلف وندور على بعض مش هنوصل لحاجة اكيد كلنا مقصرين ومذنبين في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وحسنه الألباني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أنا بقول لك كده ليه لأنك لو حسيت بالخطر يبقى هتتوب لكن طول ما أنت حاسس أن الموضوع مش مستاهل قوي يعني مش مستاهل الكلام اللي أنت قاعد بتقول عليه من الصبح ده يبقى مش هتتحرك يبقى لازم تستشعر أن الموضوع كبير أن الموضوع بيستوجب غضب ربنا وسخطه يبقى كل ما انت هتحس ان في خطر زي ما كده حصل ايام الزلزال زي ما بيحصل حد مات له حد واحد كده فيبتدي يستشعر الخطر فيتحرك فلازم دي اول خطوة في طريق التوبة انك تستشعر حجم الخطر لو انك بقيت واستمريت على هذه الذنوب والمعاصي عايزك عشان تحس بخطورة الغفلة ما هو صح انت ممكن اللي هو بيقول انا ما بعملش ذنوب ومعاصي ده هو مش واخد باله انه اقل ما فيها غافل عن الله طب ويعني الغافل عن ربنا ده واللي بيقصر بس يعني ما بيعملش حاجة تقيلة زي ما هو بيقول مشكلته كبيرة برضه بص معايا للمشهد ده وتخيله كده بخيالك في يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يقول قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة مرة واحدة عشان ما بيقول لك قبل ما بيموت بيعرف ان قبلها ب 40 يوم وبيحس وبيقول للناس كلهم يا جماعه انا هموت طب واللي بيموت في حوادث ده كان برضه نازل بيقول لهم خدوا بالكم النهارده كده واللي ماتوا مثلا طلعوا في اتوبيس عام واتقلب بيهم هم بقى هم طالعين قعدوا يشاوروا الناس باي خلاص احنا ماشيين ايه يا جماعه في ايه ده هو الوضع تمام خالص وقايم ورايح شغله ولا هو في الدماغ ومات مات على ايه ده بقى لو كان غافل عن ربنا الشغل هو اللي واخده حياته والدنيا هي اللي واخداه مات عليه حتى إذا جاءتهم الساعة إيه؟ بغتة فجأة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون هيشيلها هتتجسد الذنوب وتبقى حاجة فوق كتافه اه جبل الذنوب ده كله هبقى شايله وقابل بيه ربنا اه وهيقعد يصرخ ويقول يا حسرتنا على ما فرطنا فيها هيحس بقد ايه ان التقصير في حق الله عز وجل كان مصيبة كبيرة ما خدش باله منها في الدنيا اه فالحق نفسك دلوقتي قبل ما الموقف ده انا ولا انت يقع فيه الراجل اللي اعرض عن ذكر ربنا ده ربنا قال انه هيحشره اعمى فالراجل يقول قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرة بيقول ايه بقى قال له كل القصة كانت ايه قال كذلك اتتك اياتنا بعت لك سمعتك كلام الخير ده فنسيتها ما قالش فكذبتها يعني كذبها اه ده بقى ياخد فوق دماغه ده كل الحكاية ايه كبر نفض طنش بس نسيها كذلك اتتك اياتنا فنسيتها والجزاء من جنس العمل وكذلك اليوم تنسى يبقى لازم نتوب يا جماعة ولا ما ينفعش ولا ينفع نأخر يبقى لازم نتوب دلوقتي ونجدد التوبة دلوقتي قول لي بقى وهو ده اللي انا النهاردة عايز اركز معاك عليه ان انت بتسمع كتير آه، نتكلم في التوبة نقول التوبة كذا وكذا وكذا والمفروض يا جماعة نتوب وقصص التائبين كذا وكذا وكذا انا النهاردة هقول لك 12 خطوة عملية انقشهم على قلبك وحطهم قدام عينك وكلها حاجات عملية يعني تعمل كذا تعمل كذا تعمل كذا لما تبقى في المشكلة الفلانية تعمل كذا ماشي خطوة بخطوة عشان يبقى علاج عملي لقضية الذنوب والمعاصي اول حاجة يا جماعة لازم في الاول انك تعترف بالذنوب والمعاصي تعترف ان انت في حاجات وتعرف الحاجات دي كويس عشان تتوب منها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في الصحيحين قال ان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب الى الله تاب الله عليه عارف كده عشان كده خلى سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت اخر الحديث كل قصة عشان ايه ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي معترف يبقى اول حاجه لازم تحس ان في حاجه مقصر فيها فتقعد يا رب توب عليا يا رب اغفر لي يا رب مش قادر على نفسي بقع فيها برضو تاني مش عارف يا رب اعمل ايه يا رب يا رب يا رب ياخد بايدك طب ماليش وش عملتها تاني ان الله لا يمل حتى تمل حتى لو بقيت عملت الذنب ده كل يوم واقع فيه تاني واعمله وارجع فيه تاني واعمله وأعمله. اه الحديث حسنه الشيخ الالباني ما من مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة يعني يسيبه ويرجع له يسيبه ويرجع له إن المؤمن خلق مفتنا نسيا يعني يقع في الفتن وينسى كتير لكن الشرط بقى عشان قال ايه ده طب ما خلاص بقى لا مش ما خلاص فرق ما بين المسلم وما بين الفاجر أنه إذا ذكر تذكر لما يتقال له اتق الله توب لربنا يقول استغفر الله مش عارف اعمل ايه لا حول ولا قوه الا بالله يا رب توب علي على انه بيركن للذنب وبيرجع له تاني بس هو ده الفرق ما بين المؤمن اللي جواه محبة حقيقية لربنا بس نفسه بتغلبه وما بين اللي فتح دراعاته ومديها بصدره وبيقول مش مشكلة يعني هعمل ايه ما الدنيا كلها كده لا ربنا يحبك كده يحبك عبد ذليل منكسر تبقى أقرب لحظة بينك وبينه لما تبقى ساجد له عشان بتتحقق في المعنى ده في اللحظة دي كل معاني العبودية فما تتكبرش فاهم طب ينفع اتوب توبه مجمله ينفع تتوب توبه مجمله يعني ايه التوبه مجمله يعني يقول يا رب توب عليا من كل الذنوب والمعاصي اللي انا بقع فيها اللي اعرفها واللي ما اعرفهاش اه ينفع بس خد بالك انا بقول لك خد بالك من الذنوب دي ليه لان في احيانا حاجات انت مش عارفها مش عارف ان دي ذنوب ومعاصي او مش مكبرها فعشان كده هضرب لك شويه امثله على حاجات من الذنوب اللي بعض الناس بيقع فيها وعظم قدرها عند الله ماشي اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله عشان برضو ما تاخدكش السكينة يعني إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه بيحبني ولو ما كانش بيحبني ما كانش اداني فلوس يا خيبان هي الفلوس عند ربنا تسوى حاجة هي الدنيا كلها على بعضها تساوي حاجة لو كانت يا حبيبي تساوي حاجة كانش ادها ليه للنبي صلى الله عليه وسلم لا طالما بيديني يبقى انا كده تمام يقول يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب وهو برضه لسه على المعاصي فاعلم انه استدراج يعني استدراج يعني كده هو حاسب ان هو كده بيخدع ربنا لانه لما تيجي تكلمه يقول لك ما فيهاش اي مشاكل دليل اهو الدليل ان معايا ان ربنا بينعم عليا وهو عارف من جواه ربنا قلب للانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره عارف من جواه ان هو في قصور وفي ذنوب وفي معاصي بس بيتكبر فده بقى يخادعون الله وهو خادعهم ده اللي في حديث ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه تشوفه يبقى زي الفل حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع خلاص خطوه يخش الجنه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها ادي اخره الذنوب فاوعى تغرك نعمه ولا يغرك حلمه ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بس برضو انا مش عايزك تشوف الامور بسوداوية يعني برضو ايه ما انت بالكلام اللي انت بتقوله ده معناها ان انا كلي على بعض كده غلط في غلط لا انظر الى الجزء الايجابي في حياتك انا قلت لك ثق في ذلك ان كل واحد من اللي قاعد قدامي او بيسمع كلامي ده اكيد جواه نور وجواه خير الشطارة انه ينميه الشطارة انه يكبره وعنده جزء مظلم في حياته الجزء المظلم ده هو ده اللي انا بمدلك ايدي علشان اعرف اخلصك منه ونتعاون انا وانت كلنا فينا افات فلما انت تاخد بايدي وانا اخد بايدك يبقى طريقنا للجنة ونبقى يا رب يا رب يجمعنا جميعا في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة طيب نقول بقى شوية حاجات من الذنوب اللي الناس النهاردة مش واخدين بالهم منها مثلا ما حصلش انك قعدت بينك وبين نفسك خالي دخلت على النت كلمتها ظبطت نفسك ما حصلش لما تخلو بينك وبين نفسك الذنوب دي اللي هم بيسموها ذنوب السر اه عارف خطورتها دي ايه بقى اسمع الحديث ده في سنن ابن ماجه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات بصوا بقى المصيبة الكبيرة حسنات مثل جبال تهامة بيضاء جبل حسنات في بعض ألفاظ الحديث من صلاة وقيام يعني في ناس يمكن ما تعرفش سكة قيام الليل ده خالص ده من الملتزمين ده بقى بيصلي وبيصوم يمكن نوافل بيصوم اتنين وخميس وبيصوم تلات ايام وممكن بيقول اذكار وبيقول استغفار وبيعمل اعمال كبيرة قوي وبيصلي قيام ليل جبل حسنات فيجعلها الله هباء منثورا قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم مؤمنين ملتزمين متدينين ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها دي مصيبة كبيرة دي كل ما يتقفل عليك باب ذنوب كل ما يتقفل عليك باب معاصي شفت خطورة ذنوب السر دي بقى مصيبة كبيرة يمكن بعض الناس تترك الصلاة أحيانا تكاسلا وتهاونا والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند بإسناد صحيح يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يمكن بتصلي الخمس صلوات في أوقاتها بس تأخرها النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم يقول لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عايزك تتوب وتعرف حق ربنا في مالك وتقول لوالدك لان النهاردة في ناس ما تعرفش الفرق ما بين الزكاة وما بين الصدقة ما يعرفش هو بيقول لك انا بطلع فلوس بس ما بيقعدش كده يستنى الفلوس اللي هي كانت عليها الزكاة النصاب اللي هو تقريبا حوالي 6 7000 جنيه عدى عليهم سنة يبقى المفروض يطلع عليهم ما يعرفش ما يعرفش انه لازم يحسبها بالطريقة دي انه يبقى عنده شهر مثلا رمضان محرم اي شهر بيبقى هو ده من السنة للسنة بيطلع فيه زكاة ماله ويحسبها 2.5 في بعض الاغنياء تقول لهم 2.5% يقول لك كتير كتير قوي يعني ال 10 مليون دول اطلع عليهم ربع مليون ليه يا ابني المال ماله والحاجة حاجته والنهاردة البورصة هي نزلت خد يا حبيبي براحتك خالص زي ما انت عايز يبقى حق المال حق ربنا على مالك في مالك اسمعوا بقى الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن ابي هريرة يقول ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه شفت المال يتكوم يتكوم يتكوم يبقى شكل صفائح الصفائح دي تيجي تقعد على جنبه ده وجنبه ده يتشوي بيهم في نار جهنم فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار في ناس النهاردة ممكن يروح يصيف في أوروبا ويقضيها رحلات وتمام التمام وما يعرفش إن الحج فرض عليه في الحال لو هو يملك إن هو يحج ويقول لك لا الحج ده لما بقى عندي 60 سنة وما يعرفش انه لو اخر الحج عن موعده ان ده ذنب ويمكن كبيرة الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الحلية فسنن البيهقي صححه الالباني قال صلى الله عليه وسلم عجلوا الخروج الى مكة فان احدكم لا يدري ما يعرض له من مرض او حاجة وفي ناس النهاردة بتضحك على نفسها وبتروح تعمل عمرة وحج وعارفة ان فلوسها حرام بس عشان برضه واخذ الضمير ده فيقول لك ايه المشكلة الحمد لله بطلع عمرة وبحج وبعمل مائدة الرحمن وزي الفل وعارف ان فلوسه حرام من جواه عارف ان فلوسه حرام والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم يقول ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يعني وقع به التعب والمشقة في السفر الحج أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء بيدعي اهو يا رب يا رب ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له يمكن ناس النهاردة ما تعرفش خطورة الربا وبالذات في المعاملات اللي جماهير العلماء قالوا انها ربا اسمعوا الخطورة الموضوع ده بالذات ودايما يا جماعة لما تيجي في الفلوس تبقى صعبة قوي عارف ليه صعبة اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل قوم فتنة وفتنة امتي المال فعشان كده ايه اصلي ماشي ما كنتش بصوم هصوم هقرا لك قرآن بس لغاية فلوسي وقف هتقول لي بقى حلال وحرام وما ينفعش وطهر مالك والقصة دي لا ما اقدرش ما اقدرش ما اعيش في المستوى ده طب اسمع شأن الربا وخطورته يا جماعة الربا عند ربنا والله اشد من الزنا ده مش كده وبس اسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه الحديث رواه ابن ابي الدنيا وصححه الالباني عن انس رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر امر الربا وعظم شأنه فقال ان الدرهم جنيه جنيه إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل ستة وثلاثين زنية بجنيه ربا الزنا اللي بتمحق الإيمان لا يزني الزاني وهو مؤمن درهم جنيه ربا يعمل كده والحديث الثاني روى الطبراني في الأوسط عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الربا اثنان وسبعون باب يعني النبي بيقول ب 72 قسم الربا دي على أنواع أدناها أقل حاجة في الربا كمثل أن يأتي الرجل أمه زنا المحارم كأنه والعياذ بالله بيزني في أمه دي أقل حاجة أقل شيء في الربا والنساء بقى ما تعرفش هي بقى انها لو خدت من حواجبها تبقى ملعونة والنهارده بيحطوا وشم على دراعها وعلى بطنها ومش عارف ايه ويقول لك هي دي بقى ال style الجديد وال new look والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواشمات اللي بتحط الوشم ده والمستوشمات واللي بتطلب انها يتحط لها والنامصات اللي بتاخد من حواجبها والمتنمصات اللي بتعمل لها والمتفلجات للحسن اللي تقعد تخرم في اسنانها وتعملها مش عارف ازاي عشان يبقى شكلها حلو لما تيجي تضحك تبقى حلوه في الصوره والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله ملعونة مطرودة من رحمة ربنا النهاردة مش خايفة اللي ماشية في الشارع النهاردة دي و... ولا حاطة في دماغها من وعيد ربنا الرهيب في شأن المتبرجات مش حاسة انها بتخون ربنا ومعنى الخيانة ده صعب قوي ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم خينة لله بتبرجها ما تكبرهاش طب وانا حجبته من عندي مش حاسة ان ربنا سبحانه وتعالى لما امرها بالحجاب كان عايز لها الطهر والعفاف كان عايزها تبقى جوهرة ثمينة فلازم الجوهرة الثمينة دي تتحط في علبة شيك عشان تتحمي من اعين الذئاب عشان ما تبقاش رخيصة قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس الظلمة ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت تسريحات الشعر اللي مش عارف عاملة ازاي دي اسمها ايه curly طب curly يا اخويا curly انا كمان كأفنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها مش هتشم ريحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا مش ذنوب ذنب وانا حطيته هنا عشان ما يتسربش لنفسك واحنا قاعدين بنقول ذنوب ذنوب ذنوب ما يتسربش لنفسك اليأس من اعظم الذنوب عند الله القنوط من رحمة الله اوعى اوعى ايه يا عم ده ما انت مخليها كحل من الصبح تقول لك في الاخر خالص اوعى قال الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى يا عم الربا اللي انت طلعت لنا فلوسنا فيه ده وكل ده هيتغفر يغفر إن شاء الله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون بس التوب طيب الخطوة الأولى كانت إيه؟ إنك تعرف خطر الذنب تعرف إنه سبب الحرمان سبب الضيق ضيق الصدر اللي بيحصل لك مش كنت بقول لك ساعات بتحس بان انت مخنوق كده سببه ذنب سبب ظلمة القلب علشان كده لما بتخش تصلي وما تلاقيش خشوع ذنب كلام الخير ده ما بيأثرش فيك هتطلع منفض ذنب هي السبب في انك بتقع من عين الله تسقط من عين الله امشي في الارض حيران تايه مش عارف انت بتعمل ايه تعيش ذليل لشهواتك تبقى عبد جنيه عبد منصب عبد امرأة وفي واحد بيبقى كده اه بحبك وبحبها ما اقدرش استغنى عنها اه هي تقول له خلاص ذليل لامرأة كل ده كان اصله ايه ذنب هي سبب زوال النعم وحلول النقم هي السبب في محق البركة هي السبب في تعصير الامور مش ماشية خالص لو حسيت قد ايه الذنوب خطيرة يبقى هتقول لي عالج بقى قول لي بقى من الاخر هعمل ايه لحسن كده العملية بقت ضلمة خالص فتحها شوية نورها شوية هقول لك يبقى اول حاجة تعرف بس امشي معاك حتة حتة خطوة بخطوة اول حاجة تعرف ان الذنب ده خطير تاني حاجة تعرف فضل التوبة علشان ايه عشان نفسك تبقى عايزاها اقولهم لك كده في خمس نقط عشان قلبك يتحر اول حاجة يا جماعة لو تبت بجد ربنا يحبك تفرق معاك دي يعني اه تفرق معاك عارف لو ربنا حبك تبقى ايه كل مشاكلك والله العظيم هتتحل عندك مشكلتك ايه انت النهارده عايز تتجوز هي دي المشكله مشكلتك ايه النهارده مقفول الحبتين عايز قرشين ايه المشكله البيت ايه المشكله الشغل ايه المشكله كل مشاكلك كلها والله هتتحل لو حبك عارف ليه لأن الله عز وجل في الحديث القدسي الذي في صحيح البخاري قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني ارفع ايدك يا رب ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني يا رب أعوذ بك من الفتن خلاص تتقفل تبقى ماشي في الشارع في واحدة لو انت عينك وقعت عليها الليلة دي هتبقى ليلة فل تمشي ما تشوفهاش وتلاقي واحد جاي معاك يا نهار ابيض شفتش الصاروخ ده اه يحفظك لو عينك وقعت عليها ما كنتش هتعرف تتخلص انت من الحكايه دي فربنا يحفظك يبقى اول حاجه تعرف انه ايه لو تبت بجد هيحبك ليه قال الله ان الله يحب التوابين ده كمان حاجه جميله قوي ده بعد الذنب اللي انت تبت منه يحبك اكتر مما كنت عليه قبل الذنب تقيلة دي اترجم يعني انت النهاردة عند ربنا كم من عشرة كم من عشرة ثلاثة من عشرة اربعة من عشرة خمسة من عشرة اي حاجة يعني ماشي تعمل ذنب تبقى كم من عشرة تحت المهم ترجع تاني تتوب تبقى هتطلع كام تبقى واحد اتنين مش هترجع يعني هتبقى زي زي ما كنت اتخدشت حبتين مش كده لا تبقى اعظم واعلى بعد التوبة جيب الدليل يا عم اقول الدليل ربنا سبحانه وتعالى في سورة البروج بيقول انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود مالها دي يعني يا جماعة هو اللي ابتدأك فتاب عليك ثم تاب الله عليهم ليتوبوا صح لما اذنبت عاد تاني وتاب عليك ليه بقى قال غفور وودود قالوا لانه زي ما ابتدأك بالود يحبهم ويحبونه يعيد الود اعظم مما كان عليه بعد المغفرة ده كلام ابن القيم عايز ايه تاني بالله عليك عايز ايه تاني يعني ممكن النهاردة تكون انت وقعت في الذنب ده عشان يعليك اه عشان يكسر رقبتك فتنكسر شوية فتقول له يا رب يا رب يا رب اغفر لي يروح مرفعك تاني عايز ايه تاني عايز اعظم من كده جود فين كرم ربنا اكتر من كده فين ما تحبوش ما تقفلش بقى الصفحات السود في حياتك دي وما تقبلش على حد في الدنيا غيره ما تحطش في قلبك بعد كده حد غيره مش ده المطلوب ومش ده المفروض اول حاجة يبقى ايه ربنا يحبك تاني حاجة يفرح بيك ربنا يفرح بيك ده احنا بنقول ادخال السرور في قلب المؤمن افضل الاعمال تبقى فرحان قوي لما تدخل سرور في قلب واحد بتبقى انت ايه تحس ربنا يروح مديك الجزاء من جسر عملك تلاقي نفسك انت بيسعدك ما تبقاش سعيد ان ربنا فرحان بيك لا الله افرح بتوبة احدكم بضالته اذا وجدها واحد كان عنده زي ما احنا بنقول كده عربية ولا حاجة وتاهت نزل لقاها اتسرقت بعدين قاعد بيلف شمال يلف يمين كده لقى واحد جايبها له يبقى ساعتها فرحان طاير من الفرح لانه خلاص فقد الشيء ورجع له مره واحده فرحته دي بقى تبقى قد ايه ربنا افرح بتوبه احدكم من هذا ايه كمان من فضائل التوبه يبدل الله السيئات حسنات بعد ما كنت عامل ذنوب تقيله قد كده يبدلها لك حسنات قال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني كنت عامل لك مليار ذنب لو تبت توبة نصوح نفسك تتوب اه بقى يعني بعد ده كله لسه ما نفسكش ده انا ماليش نفس اتكلم بعد كده بقى رابع حاجة يمتعك كلمة المتعة دي اول ما تتقال كده كله دماغه بتروح فين والله هيمتعك بس يمتعك متاعا حسنا مش متاع انت حاسبه متاع ويطلع في الاخر خالص كلام فاضي مش كنت بقول لك تحسب انت العورة امورة وبعدين لما يتقفل عليكوا باب يطلع انت اللي تلعب بيك الكورة لكن لا ربنا سبحانه وتعالى يمتعك متاعا ايه حسنا قال الله وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله خامس حاجة من فضائل التوبة انها ايه سبب للنصرة والفوز والفلاح في الدنيا والاخرة يسدد خطاك تبقى ماشي صح خطواتك تؤدي الى الهدف المرجو منها انت نفسك تعمل كذا عشان عايز كذا ربنا يديهولك يقول الله وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون كده خدنا خطوتين الخطوه الاولانيه قلنا ايه تعرف ذنبك تاني حاجه تعرف ايه فضل التوبه تالت حاجه تعرف ربك وتتعلق بيه قول لي يا عم درس عملي اعمل ايه عايز تعرف ربنا اول حاجه اكثر قراءه القران اعمل لنفسك بقى ورد من النهارده لازم ما يعديش عليك يوم الا ولو تقرا كل يوم ولو 10 ايات بس هقول لك تقراهم ازاي بصوا الحديث ده الأول ونشوف التطبيق العملي عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني أبشروا أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا نعم قال فإن هذا القرآن سبب يعني حبل طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا عارف يعني إيه؟ يعني تمسك المصحف كده وانت ماسك المصحف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من سره ان يحب الله عايز محبة ربنا تقع في قلبك فليقرأ في المصحف يبقى انا همسك مصحفي هطلعه فيها نية اهو في التطليعة دي بس كده عينيا بس وقعت على المصحف دي سبب ان محبة ربنا تقع في قلبي دي واحد تاني حاجة بقى احس ان ايه دلوقتي كده في حبل موصول بيني وبين ربنا اللحظة دي كده بيني وبين ربنا فيه صلة طب ما هي متقطعة انا حاسس ان ربنا مش عايزني لا اللحظة دي كده في وصال بينك وبين ربنا يبقى تفتح المصحف بالنية دي بنية ان انت ايه تصل ما انقطع بينك وبين الله مش لسه بنقول بينك وبين ربنا ذنب خايف تقابل ربنا بيه اهو يبقى بالنية دي يا جماعة ابتدي اقرأ في المصحف اقرأ واطلع ايه صفات ربنا زي ما انا جبت لك الايه كده قلت لك ايه انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ابتدي بقى اشوف يا احسها بقلبي انزل المعاني دي جوايا رحيم كريم ودود وهاب سبحانه المعاني دي لما تخش جوه قلبي ابتدي انا املى طالما المعاني دي بتدخل جوه القلب تصلحه يبقى اللي فسد بسبب الذنوب دي يروح يبقى مهم قوي يا جماعه ايه انك يبقى ليك ورد من القران اياك يعدي عليك يوم ما تفتحش فيه المصحف وتقرا بس ولو 10 ايات ولو ربع لازم عشان ايه ما تبقاش الامور بينك وبين ربنا متقطعه تاني حاجه بقى انك تقعد تتامل في صفات ربنا بينك وبين نفسك كده تقول يا والله بجد مش هزار يعني مش كلام بق يعني يا ما انت كريم يا رب شايف فلان لسه يا جماعه والله مشيعين جنازه من 3 ايام فاتوا الولد عنده 16 17 سنه حادثه عربيه اتقلبت دي انا بقى بفكر في ايه طيب الواد ده كان اخباره ايه قالوا لي لا ما كانش ملتزم مقضيها يعني طب اتقص بدري ليه يعني بالعقل كده يا جماعه لو هو عبرة للي بعده كان الكلام ده يبقى قبل سن التكليف يعني يموت عنده 10 سنين يموت اه عشان اهله من بعديه يبقى دي واعظ من ربنا ليهم لكن 16 17 سنة يعني لو هو مثلا قعد 3 4 سنين في سن التكليف يعني اللي ربنا هيحاسبه عليهم لسه بقى واخداه يعني الامور ولسه شباب وسن مراهقه و و يتقص بدري قوي كده ليه وليه ما كنش انا ولا انت يبقى الدور علينا ايه صك الامان اللي انت واخده ومريحك قوي ومحسسك ان الامور هتمشي زي ما انت عايز ما لسه بنقول ياتي بغته فتقعد بقى تتامل كده ليه حكمه ربنا في الامور دي ايه وتتعرف على ربنا في الكون هنا حكمه وهنا رحمه وهنا كرم وهنا عزه وهنا انتقام عايزك تحس مدى رحمته عليك دي رحمته تغلب غضبه فلولا رحمه الله بك ما كنتش النهارده قاعد بتسمع الكلام ده دايما احفظها لك الله ارحم بك منك وتقول لي ازاي طالما انا ربنا ارحم بيا مني طب ما خلاص انا مش عايز اخش النار يبقى ربنا هيرحمني مش هيدخلني النار اقول لك يا سلام طب انت مش عايز تخش النار طب ما انت عارف السكه اللي بتودي النار وماشي فيها يبقى انت ظالم لنفسك ولا لا ربنا بقى ارحم بيك ربنا مش عايزك تمشي في السكه دي وانت اللي بتاخد القرار ومعاند وعايز تمشي في السكه دي ما تضحكش على نفسك القرار كان قدامك يا كده يا كده يا حي على الصلاه يا وانت اللي قلت امشي في السكه دي ولا انت لقيت نفسك كده ماشي نزلت لقيت نفسك رحت كده ريشه بتمشي في الهواء ما خدتش قرار يلا يا جماعه طب يلا اهي طب يلا دي هي بقى اللي عليها الاشكال عايزك تحس بقربه منك فتستحي منه ربنا يقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه عارف اللي جواك دلوقتي واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا بتفكروا في ايه دلوقتي عارف عارف اللي جواك ثم قال الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قريب منك قوي سامع وشايف تحركاتك وخطراتك ألا تستحي منه أقول لك تطبيق عملي سهل بن عبد الله التستري ده كان راجل من كبار الزهاد بيقول فكرة عملية بيقول خالي كان يقعد يصلي بالليل يقعد يصلي ويقعد يعيط فأنا أقول له يا خال وأنا لسه صغير لماذا تبكي فيقول ما لك بهذا ما لكش دعوة دلوقتي ثم أخذ يعلمني كلمة قال يا بني قل هذه الكلمات إن الله ناظر إلي إن الله مطلع علي فهو سهل بيقول فكنت لا أدري أنا عندي لسه ست سبع سنين مش فاهم بقولها كده زي الأغنية النشيد إن الله ناظر إلي إن الله مطلع علي مش فاهم فبعد كده أشوفه ألاقيه برضه بيصلي يبكي فيقول لي زدها يقول لما كبرت بقت شباب والله وجدت لها حلاوة في قلبي فكلما راودتني نفسي إلى المعصية قلت إن الله ناظر إلي إن الله مطلع علي هي دي التطبيق العملي بقى قولها كده جواك الله يراك علمتك حتة تانية تقولها إنه ربي أحسن مثواي لما تلاقي نفسك كده ركنة تقول لا لا إنه ربي أحسن مثواي ربنا أحسن إلي فما سئش ليه عيب عليك بعد النعم دي كلها بعد الفضل ده كله برضه تعمل المعاصي دي إنه ربي أحسن مثواي هو ده الشغل العملي كتر منها قولها جواك كتير لغاية ما تستقر جواك بدل ما اقعد اقول لك غض بصرك تقول يا غض بصري ازاي انت هتضحك عليا ده من كل الاتجاهات اه اقول لك بقى كده كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به هيحفظك هيرعاك يقفل الحاجات دي من قدام عينيك بس انت النهارده مش بتاعه فعشان كده بتقع في وحل المعاصي دي رب هذا وصفه كيف بالله لا تتمنى قربه كيف تترك طريقه كيف لا ترجع إليه كيف لا تتودد إليه كيف لا ترفع إليه يداك بكل ما أوتيت من قوة تصرخ تستغيث تلجأ إليه تلوذ ببابه وتضع خدك على ثرى أعتابه تقول يا رب يا رب يا رب تب علي يا رب تب علي يا رب تب علي يا رب فيتلقاك الله عز وجل فرحا بك ويجعلك في معيته تبقى بتاعه إذا عليك بالإكثار من الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الأدب المفرد بإسناد صحيح قال ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته يديها لك اللي انت نفسك فيه وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها فقال الصحابة إذا نكثر الله يعني الواحد لو قال دلوقتي يا رب اغفر لي طب يا رب تب علي يا رب وسع علي في الرزق يبقى عارف انه ادخر له اعظم منها في يوم القيامة فبيقولوا له اذا نكثر ندعي بقى كتير قال الله اكثر اكثر فضلا من كل ما تتصور وقال صلى الله عليه وسلم من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء يبقى أكثر منين من الدعاء طيب الخطوة الرابعة كده ماشيين معايا أول حاجة نعرف الذنب بعد كده عرفنا فضل التوبة رقم ثلاثة نعرف ربنا رقم أربعة أحكم إغلاق الأبواب أمام الشيطان اقفل الباب قدام الشيطان هو الشيطان بيخش منين أربع حاجات يا جماعة هقول لك كل واحدة وتقفلها إزاي بسرعة أول حاجة الخطرة وكل معصية كان بدايتها إيه خطرة أنت وأنت قاعد دلوقتي كده مم، عدت عليك فكرة معينة فكرت في ذنب فلو انت ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله ربنا يعيذك وخلاص وت- وتتشال لكن لو انت قعدت تقول ايه يا لو الواحد يعمل كده اه تصدق مم، بس ازاي دي اتصل بالواد فلان ونقول له تعالى نروح نجيب مش عارف ايه ونعمل ايه ونقضيها الليله دي اه طيب اه ط- اتصل ايه رايك نعمل كذا كذا كذا بدات تاخد القرار اهو ي- يلا قمت رحت كانت بدايتها من الاول خالص لو انت من اول خطره دي كانت انتهت طب يساعدك على كده ايه عندك حاجتين عشان تطهر قلبك من الخواطر اول حاجه تكثر من الاستعاذه بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تستعيذ بربنا ربنا سبحانه وتعالى يعيذك تاني حاجه مرر الايه اللي انت لسه سامعها مني من شويه على قلبك واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه تستحي منه احفظ الآية دي واقعد قولها كده جواك كتير يعلم ما في أنفسكم فاحذروه خاف منه بيحذرك منه عشان الخطرة دي تروح من دماغك تاني حاجة يخش لك منين من النظرة سهم إبليس المسموم اللي بيقطع بيه قلوب المؤمنين ويضيع بالسهام المسمومة دي يحط السم فيه بالنظرة يضيع معاني الإيمان من قلبك أنا عارف إنه صعب وتقيل ومش سهل في اليومين دول غض البصر بس لما تعرف إنك لو غضيت بصرك ربنا هيبدلك من الحلاوة الإيمان أضعاف والله والله هكذا بس أدمنها بجد وانت ماشي كده ممكن قدامك وتبص ومحدش هياخد باله فانت تقول اعوذ بالله اعوذ بالله انه ربي احسن مثواي على طول الجزاء من جنس العمل ده ربك شكور ومعنى انه شكور بيشكرك على طاعته فلما يشكرك على طاعته يروح حاطط لك الحلاوه اللذه اللي كان نفسك تبقى فيها يحطها لك في قلبك يديك شويه سكينه وراحه بال وطمانينه وسعاده ويريحك بس كتير وبجد قول الله لو خلصه لله هيبقى ده ثمرتها ما يخلكش تاخد القرار وتغض بصرك انك تعرف ان غض البصر طريق الجنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد وحسنه الالباني يقول اضمنوا لي ست ستة اضمن لكم الجنة ايه بقى اصدقوا اذا حدثتم خليك كلامك صدق اوفوا اذا وعدتم الوفاء بالوعد وادوا اذا اتمنتم اداء الامانة واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم ما تظلمش حد يبقى غض البصر سبب من اسباب ايه دخولك الجنة ادي الباب التاني يا عم غض البصر رقم ثلاثة اللفظة الكلمة الكلمة من لسانك دي احد اسلحة الشيطان الخطيرة اقول لك عليها حديث واحد عشان تعرف خطورتها انت يوم فوق ويوم تحت هم؟ يا جماعة يوم فوق ويوم تحت بتحصل كتير دي يوم ماشي ومظبط ويوم واقع خالص يوم يعني بتحافظ على صلواتك ووردك وتبقى مقبل وعايز ويوم ولا حاجة من دي خالص عايز تعرف السبب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه يبقى اللسان أقول لك تطبيق عملي حاول يوم كده تقفل على نفسك شوية يوم 24 ساعة ليكن مثلا يوم زي يوم الجمعة ممكن تصلي وترجع المهم أي يوم يكون مناسب بالنسبة لك تقفل مواعيدك وتقعد بينك وبين نفسك تشتغل بحاجة تاخد وقتك حاجة من طاعات ربنا تمسك لك كتاب تقعد تقرأ فيه تمسك المصحف وتقول الحاجة السهلة بالنسبة لك تقول أفكار كتير بس المهم لسانك ما يقولش حاجة كده ولا كده ماشي وليكن مثلا تقعد في المسجد ما بين مثلا الظهر والعصر ما بين صلاتين اي حاجة الحاجات دي كلها تخليه لسانك شغال في ذكر ربنا فيكون ده سبب لاستقامة قلبك واستقامة ايمانك ماشي رابع حاجة يخش لك الشيطان منها الخطوات يبقى الخطرات والنظرات اللفظات واخر حاجة الخطوات انك تمشي في عكس الاتجاه ربنا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا ايه بقى المطلوب منك في اللحظة دي ما تاخدش قرار سريع يلا نروح آه، يلا لا تمهل في خطواتك احسبها الاول عشان ما تبقاش الخطوات دي محسوبة عليك ماشي يا عم يبقى ايه الخطوة الرابعة في طريق التوبة احكم الاغلاق على ابليس اقول لك على حاجة خلاصة الكلام ده كله حفظ بينك وبين الشيطان برضو عملي اكثر من هذا الذكر قول في اليوم والليلة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة ليه النبي قال خمس جوائز واحد 100 حسنة اتنين 100 سيئة يروحوا تلاتة هي دي اللي انا عايزها حرز من الشيطان يبقى بينك وبين الشيطان ايه سد فمش سهل ان هو يخش عليك خد بالك مش هيخليك توصل للمية متجرب اصلها يبقى بينك وبينه ايه حرز ويبقى سبب في عتقك من النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكانت كمثل عتق عشر رقاب ومن أعتق أعتق أو خامس حاجة قال إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل زاد أحسن عمل تتقرب به إلى ربنا دي قاعدة بس كده مش هتاخد معاك عشر دقايق لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير يلا اقعدوا قولوها كده وانتوا بتسمعوا الخطوة الخامسة يا جماعة هنسميها ايه ارميها في البحر هي ايه اللي هرميها في البحر ارمي كل الاسباب اللي خلتك تقع في المعصية في البحر يعني كلمة سمعتها من شلة السوق نظرة في مجلة من اللي هم فيلم من اللي هو وهكذا منين جت سكة المعاصي جت من الحتت دي البدايات مطلوب تعمل ايه ترميها في البحر خد القرار كن راجل بقى عايزك تبقى راجل مع ربنا خد قرار بشجاعة دي مش محتاجة تردد واعرف اللي بيتردد على خطر عظيم لأن ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر التردد إلا في صفات المنافقين ترضى يا عم والعياذ بالله بالدرك الأسفل من النار أكيد ما ترضاش ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ربنا سبحانه وتعالى قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء شوية كده وشوية كده إنما اللي هو ايه هتعمل يا عم إن شاء الله من جواه بجد فهذا إن شاء الله من أهل الإيمان أنا عايزك تعمل الحركة دي لو عملتها النهاردة تبقى بجد راجل وراجل مع ربنا بصوا سيدنا موسى راح يناجي ربنا سبحانه وتعالى الأربعين ليلة فبنو إسرائيل اتخذوا العجل جابوا عجل من ذهب وعبدوه كويس لما سيدنا موسى رجع وشافهم كده راح جايب العجل عمل فيه ايه راح حرقه وراح رميه في البحر طيب في زماننا احنا ده بنقول ايه لا كان جاب الذهب خده واستخدمه وحطه ليه ضيع الثروة القومية دي ربنا سبحانه وتعالى قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة بيكلم السمير اللي هو كان سبب في إغواء بني إسرائيل في الموضوع ده الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفة في ستين دهية في علبة السجاير تحت رجليك وفي ستين دهية نمر الموبايل نمر فلانة وفلانة وفلانة دلوقتي طلع ما تطلع وتتمسح وخلاص يمكن تنفع برضه في حاجة يعني هاخد منها بس محاضرة ولا حاجة لا لا لا لا مش عايزين الثروة القومية دي ما تضحكش على نفسك يبقى تخلص منها ارميها في اليم بص على سيدنا يوسف لما كان في بيت العزيز وراودته امرأة العزيز كويس وفي معرض الفتنة اهو ما قالش بقى ماليش دعوة اروح هنا ولا هنا راح قايل ايه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين حب السجن على إنه يبقى في مكان فيه فتن فأوعى تحط نفسك في مكان فيه فتنة يعني ما تضحكش على نفسك هنروح المول علشان نعمل إيه هنروح والله نعمل هنتسوق وبتاع هتتسوق مش هتتسوق فما تضحكش على نفسك فما تحطش نفسك في مكان فيه فتن انت لسه غلبان وضعيف مفهوم يبقى تعمل ايه بقى كل اسباب المعاصي دي تاخدها وترميها فين في البحر زي سيدنا موسى كده الخطوه السادسه يا جماعه غير الشله لازم تغير الشله بس دول صحابي كويسين قوي وبتاع مش عارف ايه بس هم يعني ابعد بس عنهم شويه بقى لا ده انا عايز ادعوهم لا مش هتقدر انت على القصه دي دلوقتي في الاول ابعد عنهم هقول لك ليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه شيخ الألباني يقول الرجل على دين خليله انت على نفس الحال بتاع صاحبك فلينظر أحدكم من يخالل عايز أعرفك أشوف أصحابك مين مهما تضحك عليا لو صحابك فلان وفلان وفلان وفلان يبقى فيك منهم ربنا سبحانه وتعالى قال لنا خطورة رفقة السوء دي ويوم يعض الظالم على يديه يقعد من شدة الندم ياكل ايديه من الندم والحسرة يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ريتني ما كنت اعرف الواد فلان ده ولقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ويوم القيامة بقى الواحد من شدة غيظه بقى من فلان ده هيبقى هيعمل ازاي يقول وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إنما في صحبة الأخيار ربنا قال حط نفسك وسط الناس دي وشوف الخير اللي هينالك دنيا وآخرة الله عز وجل يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ما تبصش لغيرهم خليك مع الناس الصالحة خليك مع أهل الخير حافظ على جلسات الذكر دي لما حد يدعوك ويقول لك تعال عشان نحضر الدرس الفلاني تعال عشان نعمل كذا تعال عشان تعمل كذا تبقى على طول تبادر لأن هي دي اللحظات اللي بتتنزل عليك فيها الرحمة والسكينة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده عايز إيه تاني هم القوم لا يشقى بهم جليسهم شوفوا الخر اللي حينوها لك من معرفة الصالحين والله أحب الصالحين ولست منهم احنا بنتقرب لربنا والله بذكر الصالحين وبمحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك فيقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ما تعرفش إلا ليه الناس الخير دول واعرف إن الصحبة رفعت ذكر كلب أهل الكهف اشمعنى يعني الكلب ده اللي اتذكر في القرآن يعني حد طايل يتذكر في القرآن ذكره الله في القرآن لأنه كان صاحب لأهل الكهف الصالحين فقال الله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ذكروا ليه عشان كان معاهم ما نحصلش يعني حتى يعني أي حاجة الحديث ده جميل قوي والله والله والله يتكتب بمية الذهب اديني قلبك وحطه جواه عشان تعرف فضل صحبة الصالحين في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده النبي بيحلف ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة بص بقى خلاص دخل الجنة ملوش دعوة لا بعد ما يدخلوا الجنة بص يقعدوا يقولوا ايه يأخذون في مناشدة الله سبحانه وتعالى لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا كانوا يصلون كانوا يحجون فيقال لهم اخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار طب هيخشوا النار ازاي هيطلعوهم ازاي لا الجزء بقى خلاص النار تتحرم عليهم فيخرجون خلقا كثيرا قد اخذت النار الى نصف ساقه او الى ركبته النار كانت بدأت تاكل جسمه فيجي الرجل الصالح يطلعك فيقولون ربنا ما بقي فيها أحد مما أمرتنا به فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذر من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا فيقولون ربنا لم نذر فيها من الخير شيء شفت شفاعة المؤمنين هي دي بقى الفايدة ان انت تبقى يا عم تعرف واحد من الصالحين وانك تبقى حاطط نفسك في وسطهم فجالس الاخيار الصالحين واظفر بمرافقتهم لتنال بهم الشفاعة يوم القيامة خطوة السبعة انسى الذنب انسى اه خلاص اللي فات مات ما تقعدش تأني بنفسك كل شوية بقى طب وازاي ازاي خلاص غفرتها له ولا أبالي بس هتفتكره في حتة واحدة بس لو شميت نفسك ربنا سبحانه وتعالى قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم لا وهيجي لك دلوقتي هنقولها بالمرة نخليها دي الخطوة الثامنة اوعى تعير حد بذنب اوعى تعير حد بذنب لان ساعات بنقع في المشكلة دي بص فلان ايه ده هيورد على جنة ده انت شمتان في فلان اوعى يكون في قلبك ده مالكش دعوة بغيرك يمكن ربنا سبحانه وتعالى يصطفيه ويبتليك لا تكثر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك الخطوة التاسعة يا جماعة في طريق التوبة لابد لك من أعمال صالحة متدرجة تحل محل أوقات الذنوب والمعاصي يعني دي قدامها دي عينك بتروح شمال ويمين يبقى قلنا لسه دلوقتي ينظر للمصحف كنت بتتكلم كلام مش تمام يبقى الذكر ربنا سبحانه وتعالى قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وربنا أيضا في سورة هود يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين كلام هنا جميل قوي قوي قوي قوي لابن القيم بيقول لك إزاي تحصل العملية دي في طريق التوبة بنقول عليها إيه اخلع وانزع وازرع شيل وحط مكان ما ينفعش تشيله وبس يعني خلاص اصل في ناس كتيرة يقول لي ايه بطلت بس ما بيعملش حاجة تانية اكتر من هو ايه كنت بشرب سجاير ما بقتش اشرب سجاير كنت ماشي مع بنات ما بقتش ماشي مع بنات بطلت وبتعمل ايه في حياتك دلوقتي كده خلاص بطلت انا اسمي مبطل لا يا جماعة لازم يحل محلها ايه حسنات ابن القيم بيقول ايه بقى لا يزال العبد يعاني الطاعة يعني في الاول هتبقى تقيلة شوية معلش هي دي بقى ايه وتواصوا بالصبر اصبر شوية بس في الاول اول خطوة وبعد كده هتبقى سهلة وميسورة وهتبقى حياتك هتبقى بالشكل ده ويألفها بعد كده هيتعودها ويحبها ويؤثرها لغاية بقى ما ربنا يرى إخلاصه وصدقه يروح ربنا باعت له المدد حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه يرسل ملائكة تؤزه أزا تحرضه على الطاعة قوم وتزعجه عن فراشه ومجلسه والله بيحصل كده يقول لك ما اعرفش انا جيت قبل الفجر كده لقيت حاجه بتصحيني على الاذان بقيت اقوم ولا يزال بص العكس بقى يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله إليه الشياطين فتأزه أزا فهؤلاء جند الطاعة وهؤلاء جند المعصية ولكل أعوان ده لي أعوان من الشياطين مصاحب شيطان صاحبه وده صاحبه ملك يحفه ويحرضه على الطاعة فاهمين فيبقى لازم يبقى لنا ايه يا جماعة لازم يكون لنا رصيد لازم يبقى لينا أعمال هقول لك على شوية أعمال ابتدي بيهم رقم واحد الصلاة على وقتها الصلاة يا جماعة على وقتها يعني حي على الصلاة حي على الصلاة ومش بقى كده وبس والمحافظة عليها في جماعة ابن مسعود بيقول كلام يكسر أي حد بيقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى صلاة الجماعة دي هي إيه؟ هي طريق الهداية ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل فيتطهر فيحسن الطهور يتوضى ثم يعمد إلى المسجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا بص الكلام اللي يكسر بقى وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ما يسيبش صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف مش قادر يمشي معكز ماشي متسند على اتنين عشان يصلي الجماعة يبقى صلاة الجماعة يا جماعة ادي الفرائض وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه اهم حاجة الفريضة رقم اتنين عايزك تصلي في اليوم والليلة 12 ركعة يبقى خير قوي لو عملتهم زي السنة اللي هم ركعات الفجر ركعات الفجر اللي هم ركعتين قبل صلاة الفجر يعني والنبي قال خير من الدنيا وما فيها وتصلي اربعة قبل الظهر واثنين بعد عايز ترفع قوي ويبقى ربنا يحرم جسمك على النار يبقى اربعة قبل واربعة بعد وبعدين العصر ملوش سنة راتبة بس لو عايز يعني ربنا يتنزل عليك برحمات انا قاعد اقول لك اعمال اهي اللي تقدر عليه احنا لسه بنقول بالتدرج عشان ما تقوليش انت بت- جبت لي حاجات كتير قوي قوي قوي كده مره واحده لا انا بقول يعني تبقى في دماغك يعني هنبتديها بس الاول ايه طيب نظبط سنه الفجر طب بعد كده كمان نظبط سنه الظهر وهكذا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاه العصر يعمل ايه رحم الله عبدا صلى قبل العصر اربعا تنزل عليك رحمات والسنة الراتبة اللي بعد المغرب ركعتين وكمان العشاء تمام المهم تصلي 12 ركعة ليه بقى عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث صحيح مسلم قال من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة يا جماعة النهاردة عشان نجيب بيت حلو عايز تاخد فيلا في مكان حلو تتكلف كام دي مليون مثلا مثلا طيب دول 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تنفع طب نفسك في قصر في الجنة بالمرة بقى نفسك في قصر في الجنة قصر مالك انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة انت بتجيب الكلام ده منين والله العظيم حديث صحيحة بس احنا اللي غافلين تالت حاجة احنا قلنا كده ايه الفرائض وبعد كده قلنا النوافل بعد كده من السنن المهمة قوي قوي قوي قوي سنة الضحى ليه بقى احنا لسه بنقول انت محتاج تبقى في حصن محتاج يبقى ليك حراسة مشددة في الأول عشان تعرف تمشي فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رب العزة في الحديث القدسي حديث في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني قال الله ابن آدم صلي لي أربع ركعات من أول النهار صلاة الضحى دي صليها أربعة أكفك آخره يحفظ لك يومك فتصلي الأربع ركعات دول وتخرج بقى هتخرج الشغل والفتن والدنيا والوي وي وي ربنا يحفظك طب افرض خرجت وصليتهم وما حفظنيش على الأقل هيغفر لك فاهم عشان بس ما تقعدش تطبق وتقول لي ما نفعتش لا صليهم وعلى الاقل ما فيها مش مصدق كلام النبي انت يا عم ولا ايه يا ربنا هيكفيك الشر ده دنيا واخره خلاص أربعة قيام الليل عايزك تبتدي بركعتين ركعتين بس بعد ما تصلي العشاء تصلي ركعتين هتصليهم ازاي انا محتاج تقرا 10 ايات ليه عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ يعني في قيام الليل عشر آيات لم يكتب من الغافلين عايزك تنام مكتوب عند ربنا ليس بغافل عايز ترفع نفسك بعد شوية هقول لك خليهم 100 100 يعني ممكن تلاقي حفظت لك من جزء عامة صورتين كبار حبتين او ثلاث اربع صور هتجيبهم بلاش يا عم تبقى حافظ اقرا من المصحف لو قريت من قصار الصور هتجيب 100 آية بعد كده تعليها تقرا لك مثلا سورة تبارك عشان تشفع لك مثلا اي حاجة حلو كده عايزك 100 آية ليه بقى اللي يقرا 100 آية النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه من قرأ 100 آية كتب من القانتين يبقى ايه اتحطيت بقى اسمك عند ربنا قانت راجل عابد من عباد ربنا الكبار حلو دي في بقى مستوى اعلى خالص خالص خليها برضو قدام عينك في يوم من الايام تبقى تعمله قال بقى ومن قرأ بألف آية وصل فين ده بقى كتب من المقنطرين جاب قنطار جبل حسنات فصلاة الليل يا جماعة نبتديها بس الأول خالص زي ما قلنا إيه ركعتين بعشر آيات ونحافظ عليها ماشي خامس حاجة الصيام يهمني قوي تصوم في البداية كده 3 أيام من كل شهر ما يعديش عليك شهر عربي إلا ما تصوم 3 أيام ليه يا عم ده فيها حديث خطير قوي مش الوساوس لسه بتاخد في قلبك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والحديث رواه النسائي وصححه الألباني أيضا ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر الوساوس عايزها تتشال ده مفيش أكتر من الأمراض النفسية صح ويركبك بقى الهم والغم والنكد ودماغك رايحة شمال ويمين عايز ده يتشال ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر صوم ثلاثة أيام من كل شهر طيب سادس حاجة ايه بقى الصدقة طلع قرش من جيبك وتصدق بيه ليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البيهقي صح الألبان صدقة السر بس خد بالك صدقة سر محدش مطلع عليها تطلع كده محدش يبقى عارف القصة دي خالص يعني مش قدام الناس بقى وتعمل فيها فنجري لا بلاش الشغل ده صدقة السر تطفئ غضب الرب احنا قاعدين بنقول في ايه يا جماعة غضب ربنا نزل علينا ليه اكثر من صدقة الايه صدقة السر وفي مسند الامام احمد وصححه ايضا الالباني ان ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا يحيى بخمس كلمات يقولهم لبني اسرائيل كان منها ايه الصدقة عارف شبه الصدقة بإيه قال و- وآمركم بالصدقة مثل ذلك كمثل رجل أثره العدو عارف أثره العدو دي المعاصي مكلبشة فيه الشياطين ومش عارف أصحاب السوق متكلبش فشدوا يديه إلى عنقه كويس كده وقدموه ليضربوا عنقه وخلاص بقى هيقتلوه فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم ممكن يعني أدفع لكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه يبقى ايه الدنيا مكلبشة هي دي الدنيا مكلبشة فيك مش عارف تتحرك مش عارف تروح سكة ربنا اهي هتفكها انت بجنيه بخمسة جنيه شوية شوية شوية شوية لغاية ما تفك نفسك من الأسر الشهوات ومن أسر الشياطين يبقى دي سادس حاجة الصدقة سابع حاجة داوم على الاستغفار اولا ربنا قال ان اللي بيستغفر في حفظ من العذاب قال الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وفي المسند وايضا حسنه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان قال وعزتك يا رب لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم فوعزتك لأغوينهم أجمعين فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني والاستغفار يديك قوة قوة إيمان أنت كل شوية قاعد تقول إيه حالة ضعف الإيمان أصلا أنا إيماني ضعيف أصلا أنا إيماني ضعيف لا اتعامل مع الموضوع بقوة إيه اللي يساعدك إن أنت تقوي إيمانك الاستغفار إيه الدليل قال الله ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم يبقى أحد الحاجات اللي تقوي إيمانك إيه استغفر أكثر من الاستغفار واديك كنز بقى من كنوز الحسنات النهاردة والله المفروض تدفعه استغفروا بقى استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه هنقول فضله دلوقتي روى الطبراني وحسنه الألباني عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة أحياء وأموات يطلعوا كم مليار دول يا عم حلو ده اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كم مليار كده دي فخدتش ثانية دي بس ده كم يا ابني انت طيب نقول وصفة بقى سحرية مش انا اول الدرس قلت بينك وبين ربنا ذنب كبير احله لك اقول لك وصفة سحرية للتخلص من الذنوب الكبار ممكن تكون كبيرة من الكبائر هقول لك على ثلاث حاجات واعمال أول حاجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني من قال اكتب بقى الله يكرمك لحسن ده بمليون جنيه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف ليه يا عم بمليون جنيه طيب ماشي ربنا هيغفر له يعني لا يا حبيبي ده بمليون جنيه علشان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال اجتنبوا السبع الموبقات السبع المهلكات أكبر الكبائر عند ربنا وسمى منهم التولي يوم الزحف يعني التولي يوم الزحف اللي هو يعني يوم القتال يوم الجهاد فده يجري ويسيب الناس فسماه كبيرة عظيمة جدا من الموبقات قال اللي يقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يعني ممكن تكفر لك كبيرة ممكن تتكفر كبيرة بالكلام ده يبقى الحاجات دي لازم تتقال في اليوم والليلة ويبقى السكة سهلة اهي ومش متعقدة يعني وطول النهار قاعد بتتكلم في سكة مضلمة سهلة وحلوة وميسورة اهي طيب اديك واحد تاني عشان تعرف برضو ان انا بحب برضو ذنب تقيل وعايز تخلص منه بر والديك وصل ارحامك عايزك النهاردة تروح تبوس ايد الوالدة ما بيحبوش لا يا عم بوسها اصل انا هقول لك فيها ايه قول لها بوس ايدك ده فيها موضوع مهم روى الترمذي وصححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أذنبت ذنبا عظيما عملت بلوى متلتلة فهل لي من توبة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أم في رواية ابن حبان قال هل لك والدان أب وأم فقال لا يبقى معنى كده أنه إيه الأول البر قال هل لك من خالة قال نعم قال بره بس وانتوا راجعين تجيبوا هدية جميلة كده للوالد ولا للوالدة بنية ايه اخلص من اللي ورايا ده بس هل لك من ام هل لك من خالة قال بره يبقى بر الوالدين صلة الرحم تكفر الذنوب العظام طيب نقول واحدة ثالثة من المكفرات الذنوب التقيلة أوي يمكن بعضكم سمعتوها قبل كده والحديث ده من أحب الأحاديث إلى قلبي أيضا لأنه فيه حل القضية ومشكلة كبيرة أوي يوم القيامة ألا وهي التبعات ايه التبعات اغتبت واحد رميت واحدة كذب قلت عليها اي كلمة وطلعت عليها وبعد كده خلاص الدنيا حالت بينكم وبين بعض بس المهم بقى ليها حق عندك فانت مش عارف تخلص من الموضوع ده تيجي هي يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم قال تدرون من المفلس قالوا من لا درهم له ولا دينار قال لا المفلس من يأتي يوم القيامة وقد سب هذا سفك دم هذا سرق هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته طب دي تتحل ازاي تقرا في كتب بيقول لك اصعب حاجة موقف التبعات مش هيسكت مفيش الا ان ربنا سبحانه وتعالى يخلصك منها وبعدين انا دلوقتي عايز حسنه انا مالي انا بقى الموضوع انت هتخش النار ولا مش هتخش النار انا دلوقتي نفسي نفسي هنا يجي الحديث ده بقى حديث صحيح الترغيب وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كاد الشمس ان تؤوب فقال يا بلال انصت للناس سكته فقام بلال فقال انصتوا لرسول الله فانصت الناس فقال معشر الناس اتاني جبرائيل جبريل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات يبقى في أقرب فرصة حج لو انت قادر يعني حطها مشروع حياتك لا انا مش حاضر يا عم الحج النهاردة بكام ألف تبقى ناوي ان يا رب يا رب أحج السنة دي يمكن ربنا يفتحها لك من حيث لا تحتسب ماشي يا عم دي مكفرات الذنوب الايه الكبار باقي معانا ثلاث نقط بسرعة الخطوة العشرة اوعى اوعى تتعدى الخطوط الحمراء في خطوط حمراء كده ما تهوبش ناحيتها منها ايه لا تجاهر بمعصية ابدا ابدا ما تحكيش الصفحات السود دي في حياتك ابدا علشان ربنا سبحانه وتعالى يسترها عليك يوم القيامة في الحديث كده ان ربنا يقول سترتها عليك في الدنيا وانا استرها عليك يوم القيامة لسه واحد بيسألني بيقول لي واحد متقدم لواحد شارط عليها تحكي له الماضي وهي التزمت خلاص وبقت متدينة لازم اعرف الماضي قالوا طيب تقول له ولا ما تقولوش قلت لا طبعا سترتها عليك في الدنيا وانا استرها عليك يوم القيامة طب ما اصله هيترتب عليها الستر اولى خلاص الصفحة دي انتهت هي بينها وبين ربنا انتهت وبينها وبين الناس انتهت انا لسه بقول لك انسى الذنب خالص ولا تعامل الناس باخطاء الماضي عاملهم بما هم عليه الان خلاص خطوة اللي بعد كده اللي هي بقى تبقى ايه الحادية عشر عيش حياة الصالحين في خيالك واستبدل احلام اليقظة الحرام اللي هي ايه يعني انت لما بتقعد سرحان بتفتكر الفيلم بتفتكر القعدة الفلانية بتفتكر كده فانا عايز خيالك خطراتك دي انا عايزها تبقى مشغولة بحاجة تانية تشغلها بايه بقى اه ادمن سماع دروس العلم سماع القرآن اقرا في كتب السير تقعد تحكي فلان وفلان نقعد نقول ايه النهارده استفدت انتوا النهارده الحديث الفلاني والحديث الفلاني تقعدوا تتكلموا لغايه ما تعيش الجو ده لما تعيش الجو ده خلاص الماضي ده كله هيروح من دماغك دي طريقه مهمه قوي علشان قلبك يصفو لله سبحانه وتعالى أخيرا أحسن الظن بالله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت بثلاث أيام اداكوا الوصية الخالدة دي حديث رواه مسلم يقول جابر سمعت رسول الله قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله يبقى إيه أنت تظن أن ربنا هيتوب عليك يا عم نفسك تتوب وعايز ربنا يتوب عليك يبقى إن شاء الله لو عزمت بصدق وإخلاص يبقى تاب عليك ثق في ذلك يقينا عارف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة هي كده برضو توبوا إلى الله وأنتم موقنون بأن الله سيتوب عليك وأختم بنداء الله لك روى الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فهل تجيب داعي الله إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إن الله يبسط يده فهل ترد يد سيدك ومولاك ربنا مدد لك ايده ترد ايده اوعى ترد ايده اسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل